بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد آه، في لقاء جديد مع كتاب الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم المرة الماضية آه، كنا قد أنهينا الحفظ واتفقنا سويا أنه إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل يبقى لازم نسيب حفظنا قوي جدا لأن هو دوت اللي هبني عليه أدوار المراجعة الكثيرة لأن ديت أول علاقة قوية جدا جدا تعاملت فيها مع المصحف بالمذاكرة فمش هينفع تترك هذه المرحلة وهي فيها أي نوع من الخلل لو جيت تبني عليها هذا الأساس بناء سوف يقع البناء لأن الأساس ضعيف جدا وده السبب الحقيقي في أن المراجعات بتاخد وقت أكتر بكتير مما يجب وبتبقى مرهقة وعشان كده اللي بيحفظ وبيجي يراجع بيلاقي نفسه مش عارف يوفق بين الحفظ وبين المراجعة زي ما بيقول القائل تكاثرت الظباء على خراشي تكاثر تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده يعني مش عارف يصطاد ايه ولا ايه ولا ايه مش عارف يحفظ مش عارف يراجع مش عارف يقرا لان اللي بيساعد المساعده الحقيقيه على تنظيم الاوقات هو الاتقان هو الاتقان آه، لانك لو اتقنت كويس جدا ساعتها هتقدر تلاقي المراجعه سهله ويسيره وما بتاخدش جهد ما بتاخدش وقت ساعتها تقدر توفق بين الحفظ وبين المراجعه بين التحضير قبل الحفظ اللي احنا اتكلمنا عليه بين التحضير الاسبوعي والليلي والقبلي وانك تحفظ كويس وانك تراجع آه، كويس مش هينفع حقيقه نتكلم على المراجعه قبل ان نبين يعني ايه مراجعه يعني ايه اهميه المراجعه في حياه الحفظ وحياه الحافظ اهميه المراجعه في حياه الحفظ انها هي حياه الحفظ يعني ايه يعني لو مفيش مراجعه الحفظ بيموت انت دلوقتي عندك زهور انت اللي زارعها لو لم تراعيها كل يوم بالسقي والتعهد الز- الزرعه دي هتموت هتدبل بعد كده مش هتلاقيها كذلك الحفظ ده لابد ان يكون له روح تنميه وتغذيه هو المراجعه لكن لو تركته الحفظ هيبقى قديم ويبعد عليه المده كتير جدا جدا تيجي بعد ذلك تراجع تلاقي نفسك بتحفظ من الاول بل واصعب مما لو هتنشئ حفظا جديدا يبقى المراجعة هي الحياة للحفظ يعني إذا لو تركت المراجعة يبقى أنت بتحكم على حفظك بالانتهاء بالنسيان وآفة الحفظ النسيان أي الترك طالما تركت خلاص مهما كنت بتراجع كويس جدا ومهما كنت حافظ متقن جدا طالما تركت القرآن خلاص القرآن حفظا يتركك لأن دي علاقة محسومة بتراجع دايما مستحضر للقرآن مش بتراجع القرآن يتفلت منك وطبعا مش هيغيب عنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن معاهدة مراعاة حراسة بتحافظ على الجوهرة بتاعتك على التعب اللي انت تعبته طول الأيام وطول الشهور هتيجي تضيعه بعد كده بترك المراجعة لا المهمة بتاعة الحافظ لا تنتهي أبدا بأنه يصل إلى الذروة في الإتقان لا أنت مطالب أن تحافظ وتحرس هذا الإتقان بأنك تراجع دائما عشان كده احنا سمينا الطريقة الحصون الخمسة لأنها بتحافظ وبتحرس الحفظ من الضياع عشان أأكد لك على قيمة المراجعة وأهمية المراجعة هنحتاج نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى آية هي فيها ما نريد وأكثر مما نريد كمان يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا امرأة في مكة كما يقول المفسرون كانت خرقاء تفضل طول اليوم طول اليوم تغزل وتشد الغزل هي والجواري طول اليوم وعندما ينتهي اليوم ماذا تفعل هذه المرأة تروح جاية في آخر اليوم وشادة طرف الخيط وتكر الغزل ده كله يعود كما كان قبل أن يغزل أنكاثا خيوطا يعني اللي بيسيب المراجعة بيهد الغزل بتاعه بينقض الحفظ نقضا حتى يعود كما كان قبل الحفظ زي أي حد ما كانش حافظ تخيل مثال من واقعنا وطبعا ما بيحصلش لكن لو تصورنا ده حصل تبقى مصيبة تخيل واحدة رزقت مولودا وقعدت تتعاهده وتربيه وكبر وشاب وبقى حاجة جميلة جدا غلام يافع جميل بقى عنده 8 سنين كمان بعد كده ربنا رزقها مولود آخر بقت هي مش عارفة هتراعي مين ولا مين المولود الجديد لازم عناية فائقة لحظة بلحظة معاه فشافت ان الحل كالآتي خلاص راحت لابنها ابو 8 سنين اللي راعته وتعهدته وعشرة عمر طويلة معاه 8 سنين قالت له انا اعتذر لك انا بقى محتاجة اهتم بالمولود الجديد اهتمام كامل ومش هقدر اتفرغ لك وعشان ما تحسسنيش بالذنب طول ما انت قدامي كده انا هاخدك وهرميك من البلكونه ورميته من البلكونه هو ينفع طبعا ما ينفعش لكن طب نقول ايه في اللي هو اتقن وحفظ البقره العمران النساء المائده جاي يخش على الانعام المولود الجديد بالنسبه له اللي هو هيحفظ بقى ويكرس حياته كلها القرانيه لا يعرف على مدار حفظه لسورة الأنعام إلا سورة الأنعام فيترك تماما ويهمل الحفظ الأول الذي أتقنه وعاهده ورعاه وحرسه يتركه تماما عشان يعتني بالحفظ الجديد مين يقول كده مين يقول كده في القرآن الكريم اللي احنا عايزين نقوله ونأكد عليه ان التأكيد في القرآن أولى من التأسيس يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا حضرت دورة فقهية في كتاب منار السبيل وأتقنته تماما جاء بعد فترة أعلنوا عن دورة في منار السبيل ودورة في التفسير أيهما أحضر؟ أحضر التفسير لأن خلاص خدت فقه يبقى أسس جديد أحسن ما أأكد على الفقه عشان انا محتاج اخد تفسير لانه جديد بالنسبه لي لكن بالنسبه للقران لو حصلت مفارقه اراجع ولا احفظ والمفروض ما تحصلش احنا المفروض بننظم بقى العمل يبقى المراجعه تقدم المراجعه تقدم بمعنى ايه زي ما ما اعرفش انام الا ما اصلي صلاه العشاء ولو انا راحت عليا نومه هيصحوني الساعه 3 بالليل الحق صلي العشاء قبل ما الفجر يطلع كذلك يبقى عندي من الهم ومن ال ال الاهتمام اللي انا احرص حرصا شديدا ان ما ينتهيش اليوم الا واكون مراجع ومخلص كل الاوراق دي خصوصا المراجعه. ايه اقسام المراجعه؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل باذن الله تعالى نلقاكم باذن الله على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حصون خمسة للحفظ تقفو حصون خمسة للحفظ تقفو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أهلا بكم بعد هذا الفاصل وكما تعودنا نناديكم وندعوكم أيها المشتاقون أيتها المشتاقات لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى المشتاقون إلى الدرجات الرفيعات المشتاقون إلى الجنات المراجعة هي اللي بتحافظ على الحلم اللي انت حققت كتير جدا منه وفي الطريق إلى تحقيقه كاملا بإذن الله تعالى ايه مراجعة القريب وايه مراجعة البعيد لأقسام المراجعة اللي احنا اتفقنا عليها الحصن الرابع والحصن الخامس مراجعة البعيد مراجعة القريب ببساطة شديدة جدا اللي انت بتراجع كل يوم كل يوم دون انقطاع كل يوم تراجع آخر ما حفظت كل يوم واحد يقول لي طب افرض انا حفظت 100 لا لا لا انا مش عايز كده انت هتحضر او تحفظ كل يوم وبقول تحضر مع مراجعتك حضور بالذهن والتركيز كل يوم الى ان يبلغ عدد صفحات مراجعه القريب والصفحات هي الاوجه كل يوم الى ان يكون معك 20 صفحه اي 20 وجه مثال انا حفظت النهارده وبدايتي آه، ويا ريت تفتح المصحف معايا وتتابع معايا عشان الصوره تبقى واضحه وعمليه طبعا الحمد لله سوره الفاتحه محفوظه آه، اول البقره محفوظ اظن ذلك آه، هنبدا الرحله بتاعتنا الرحله القرانيه مع مصحف كبير زي ما انت شايف واضح الكلمات ما يكونش مصحف صغير يختلط عليك التشكيل والادغامات والاخفاءات وغير ذلك آه، يكون مصحف واحد بمعنى انت طبعه المدينه آه، طبعه الملك فهد خلاص استقر عليها واحد تاني طبعة الحرمين المصحف الذي طبع من مصر المصحف الشمرلي خلاص تستقر عليه لا تتنوع بين الطبعات لأن العين تحفظ كما يحفظ السمع وكما اتفقنا آه، ان انا حفظت الصفحة ديت بما ذكرنا من تقنيات حفظتها خلاص النهاردة السبت بكرة الحمد لله متواصل هحفظ الصفحة الثانية اللي هي رقم أربعة وفر معايا المصحف هتلاقي نفسك في صفحة أربعة بتبدأ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا طيب أنا حفظت الصفحة الثانية بالنسبة لي م? فأعمل إيه؟ خلي بالك لازم تراجع على الصفحة اللي حفظتها امبارح اوعى تستهتر تقول دي صفحة لا لازم تجدد العهد بها طيب والله انا حفظت وتقدمت في الحفظ بقت في الصفحه رقم 8 اللي بتبدا واذ نجيناكم من ال فرعون خلاص اراجع كل ما مضى اللي هو بيبدا من 3 الى 7 وهكذا امضي بحفظي ومضيت ووصلت بحمد الله الى الصفحه رقم 20 يبقى راجع من 3 ل 19 ممتاز كده طيب و- وصلت للصفحه 23 يبقى ايه 23 اراجع كل ما قبل طب 23 ناقص 20 واحنا اتفقنا ان احنا مش هنزيد كل يوم عن 20 صفحة للمراجعة القريبة او لحسن مراجعة القريب والله بحسبها ازاي رقم الصفحة اللي انا بحفظها الان الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وبكمل الصفحة بتاعتي التي تنتهي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعلى فكرة اتنين بس في القرآن إن الله مع الصابرين باقي القرآن والله مع الصابرين طيب احنا بنقوله خلصت الصفحة بتراجع ما قبلها 23 رقم الصفحة اللي انت فيها ناقص 20 يساوي 3 خلاص يبقى انت هتبدأ ب 3 طب لو انا تقدمت في الحفظ اكثر والله انا دلوقتي الحمد لله في سورة البقرة فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم خلاص دي الصفحة رقم كام 28 28 رقم الصفحة ناقص 20 اللي هو مقدار مراجعة القريب هيديك ايه 8 يبقى انت مراجعة القريب بتاعتك تبدأ من الصفحة رقم 8 اللي هي بتقول أولها وإذ نجيناكم من آل فرعون وهكذا كل ما تمضي مع المصحف يبقى معاك دايما رايح جاي بيه ما تقدرش تسيبه في أي مكان غير المكان اللي انت فيه هو مراجعة القريب وهيبقى سهل باذن الله تعالى هذا الامر محدش يست- يستكثر ال 20 صفحه اه انا ممكن اقول كتير جدا لو انك بتراجع مرة وتبطل عشرة بت- بتراجع اسبوع وتبطل عشر اسابيع لا احنا اتفقنا يوميا وطالما يوميا انت مستحضر بصورة جيدة كل يوم كل يوم مع الصفحة اللي انت حفظتها النهاردة وكمان بتخش عناية مر- مركزة بعد ما حفظتها كل يوم معاك كل يوم معاك إلى أن يصل بها الحد أنك بتقرأها غيبا والمراجعة لا تكون إلا غيبا وأرجو ما تكونش بتراجع وانت حاطط إيدك في المصحف كده هوت متشبث بالمصحف مفيش مصحف مفيش مراجعة طب ليه؟ لأنك مرتبط بالمصحف طب افرض أنت في مكان معكش مصحف معكش أي حاجة فيها قرآن خلاص يبقى الذاكرة يبقى تراجع من ذاكرتك لأنك حفظته كويس وبتراجع يوميا طب ندي مثال بعيد شوية لو أنا في الصفحة رقم 278 278 يعني إيه؟ يعني أنا عايز أراجع القريب هحسبه إزاي؟ زي ما اتفقنا رقم الصفحة اللي أنا بحفظها ناقص إيه؟ ناقص الصفحة كم صفحة؟ مقدار مراجعة القريب اتفقنا هي بقى معادله بقى رقم الصفحه اللي انا فيها ناقص 20 يساوي الصفحه اللي هبدا بيها يبقى 8 او 278 ناقص 20 هتلاقي نفسك بتقول 258 لو الصفحه زوجيه لازم هيكون هتبدا بصفحه زوجيه لو فرديه هتبدا بفرديه وانت مش هتحتاج الحسابات ديت لانك عايش يوم بيوم مع حفظك 20 يوم عناية مركزة مش هتنتقل إلى مراجعة البعيد اللي أنت مش هتراجعه يوميا إلا بعد أن تمر الصفحة على تكرير تكرير وتنقية وتصفية من الأخطاء ومن السهو ومن الركاكة في الحفظ وبعد حفظ قوي بعد تحضير بعد قراءة مستمرة بعد استماع برضك احنا هندخلها مراحل أخرى 20 يوم زي ما بنسموها فلترة بتنقي من الشوائب خلاص تصلك بعد العشرين يوم تستلمها قوية جدا بإذن الله تعالى حتى تسلمها إلى مرحلة أخيرة مرحلة الاستقرار عليها بقى مرحلة مراجعة البعيد اللي انت هتستمر عليها بقى لما تكون خاتم هيبقى بهذا المنوال اللي هنشرحه بإذن الله تعالى مراجعة البعيد ايه مراجعة البعيد احنا خلاص رافقنا وراجعنا حفظنا الجديد على مدى 20 يوم ينتقل إلى مراجعة البعيد مراجعة البعيد ديت أهم حاجة فيها أنها ستكون ليس يوميا احفظ ليس يوميا وليس 20 صفحة وإنما ستكون 40 صفحة يوميا مرة في الأسبوع يبقى مراجعة البعيد مرة يوميا لا مرة أسبوعيا 20 صفحة لا 40 صفحة لليوم الواحد من الأسبوع طول ما أنت في نصف القرآن الأول إزاي تتم هذه المراجعة هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع مراجع مراجعة البعيد وأركان المراجعة الصحيحة حتى ن- نحظى ونستمتع بحفظنا نقرأه في كل مكان وفي كل زمان عن ظهر قلب كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نترككم بالخير وعلى الخير مع القرآن وبالقرآن وفي رعاية الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصول خمسة للحفظ تقفو حديث تعاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذهبة الأوامر فسل حسام عزمك مستعينا